مركز معلم الأجيال لحفظ ونشر تراث البابا شنودة الثالث باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين وبهذه المناسبه عايز اقول لكم انكم في نهايه الصوم و قبل العيد هيكون عندكم بعض المناسبات المقدسه الكبيره اللي فيها قداسات غالبيه الناس يحضروها ويتناولوا فيها ويستعدوا لها بالتوبه والاعتراف من دلوقتي من اهم هذه القداسات قداس جمعه ختام الصوم جمعه ختام الصوم يعني الجمعه اللي هي في ختام الاربعين المقدسه في ختام الاربعين المقدسه ودي فيها قنديل وسر مسحة المرضى بيصلوا على الزيت وناس كتير بياخدوا بركة هذا الزيت وبعدين يجي أحد الزعف حد الشعانين وناس كتير بتبقى جايبة الزعف ومالية الكنيسة ومحتفلة بأحد الشعانين وبعدين خميس العهد فيه قداس كبير يمثل القداس الرئيسي الاصلي الاولاني لما المسيح سلم تلاميذه سر الافخارستيه المقدس وغالبيه الناس بيتناولوا بعد كده بقى هيجي سبت النور وعيد القيامه وفي قداس خميس العهد فيه اللقان اللي بيغسل فيه الارجل بالميه والصلاه على الميه أنا عايز من الأيام دي أكلمكم على ثلاث حاجات على الزيت الموجود في سر مسحة المرضى والمية الموجودة في اللقان والزعف وأغصان الزيتون اللي موجودة في يوم حد الزعف إيه الحاجات دي وإيه معانيها ورموزها وأسرارها في الكتاب المقدس شوفوا في اسبوع الالام ما فيش رفع بخور وصلوات ليتورجيه صلوات طقسيه يعني. فلذلك ما دام مش هيعملوا رفع بخور من اجل الموتى يبقى في يوم الحد يصلوا جناز عام بالنسبه للناس اللي يموتوا في اسبوع الالام وبصفة ما فيش سر مسحة المرضى في أسبوع الآلام يبقى يعملوا لهم سر مسحة المرضى في يوم جمعة ختام الصوم يبقى الناس اللي هيمرضوا في أسبوع الآلام اتدهنوا بالزيت بالزيت في جمعة ختام الصوم والناس اللي هيموتوا في أسبوع الآلام ربنا يعطي الحياة لكل واحد آه يبقوا خدوا بركة الجناز العام يوم حد الزعف يبقى ايه حكايه الزيت بتاع سر مسحه المرضى وايه حكايه الميه بتاعت اللقان بتاعت خميس العهد ايه معناها الروح القدس له رموز كثيره في الكنيسه من ضمن الرموز دي الزيت يرمز للروح القدس هنجيب معانيها ومن ضمنها الميه يرمز للروح القدس ومن ضمنها النار يرمز للروح القدس زي في يوم الخمسين محل بألس... الروح القدس بألسنة من نار ومن ضمنها الحمام كما حدث في يوم عيد الغطاس وفي حاجات تانية كتير فهنا الكنيسة بتورينا ازاي الروح القدس بيعمل في هذه الأيام المقدسة ناخدها واحدة واحدة المية بتاعت اللقان المية بتاعت اللقان أول حاجة المية بترمز إلى روح الله وعمل الله نفسه بدليل في سفر أرميا النبي أرميا 2 13 قال تركوني أنا ينبوع الماء الحي ونقروا لأنفسهم آبارا آبار مشققة لا تضبط ماء يبقى المية ترمز لعمل ربنا وعمل روح الله زي ما الكتاب بيقول آه، من أول الخليقة في البدء خلق الله السماوات والأرض وكانت الأرض خربة وخالية وروح الله يرف على وجه المياه روح الله يرف على وجه المياه وحكاية روح الله يرف على وجه المياه دي هنلاقيها في حتت كتير زي ما بيرف على وجه المياه في سفر التكوين بيرف على وجه المياه في المعمودية بيرف على وجه المياه في ش... هناخد أمثلة كتير والسيد المسيح تكلم عن هذا الماء في حديثه مع المرأة السامرية في يوحنا إصحاح أربعة اتكلم عن الماء الحي أو الماء اللي يسبب الحياة الأبدية وقال لهذه المرأة كل من من يشرب من الماء العادي ده يعطش ولكن من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد بل الماء الذي أعطيه يصير فيه ينبوع ماء ينبع إلى حياة أبدية فأصبح الماء رمز للحياة ولا يوجد إنسان في الدنيا يقدر يعيش من غير الماء لا إنسان ولا حيوان ولا نبات هو رمز للحياة الحياة الجسدية لأن ما فيش حد يقدر يعيش بيه من غيره والحياة الروحية أيضا لذلك شبه الإنسان الروحي كشجرة مغروسة على مجاري المياه يعني ايه مغروسة على مجاري المياه يعني على مياه الروح القدس اللي بترويه وبتتخلله وبتعطيه الحياة فأصبح الماء له علاقة بالحياة المسيح بيقول للماء اللي أنا أعطيه أنا يرمز للحياة الأبدية وبعدين المسيح بيقول في يوحنا 7 38 قال من آمن بي يفيض من بطنه نهر ماء حي قال هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنون به مزمعين أن يقبلوه فالماء ده رمز للحياة رمز للحياة من كل ناحية جسدية وروحية ولذلك الإنسان الخاطي محكوم عليه بالموت طب إمتى بيتخلص من هذا الموت في المعمودية يتغطس في المعمودية في الماء تقول مجرد الماء يفيد لا ده اسمه الماء والروح مولودين من الماء والروح عشان كده بيأخذ حياة بيأخذ حياة الماء ده مش حاجة عادية يرمز إلى الحياة ويرمز للروح القدس وعمل طب وإيه تاني الماء أيضا يرمز إلى التطهير والتنقية الطهارة والنقاوة إلى الغسيل يغتسل به الإنسان يغتسل به في المعمودية من خطاياه الجدية والفعلية عشان كده في تيتوس 3 5 بيقول لكن بمقتضى رحمته خلصنا بغسيل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس ميه فيها الروح القدس والغسيل والتجديد سواء في المعموديه او في التوبه التنقيه من الخطايا السيد المسيح قبل ما يناول التلاميذ يوم خميس العهد غسل ارجلهم عشان يتطهروا بغسيل الميلاد وبعدين قال لهم انتم الان طاهرون ولكن ليس كلكم لانه عارفهم وسلموا يبقى الماء يرمز الى التطهير والى النقاوه لذلك الكاهن في القداس قبل ما يبتدي القداس بيغسل ايديه ويقول غسلت يدي بالنقاوه وطفت بمسبحك يا رب لاسمع صوت تسبحتك وانطق بجميع عجائب اغسل يدي بالنقاوه قبل ما اطوف بمسبحك فالماء رمز للتطهير ولذلك انتوا لما بتاخدوا من ماء اللقان في يوم خميس العهد بيرمز الى الطهاره والنقاوه اللازمة قبل التناول الطهارة والنقاوة اللازمة قبل التناول زي ما المسيح غسل أرجل التلاميذ وقال لهم أنتم الآن طاهرون قبل ما يديهم السر المقدس ولهذا بصينا لقينا واحد أبرص زي نعمان السورياني إليشع النبي يأمره بأنه ينزل في المية ويغتسل لكي يتطهر من برصه الماء رمز للنقاوة والطهارة ووجدنا الإنسان المولود أعمى ربنا يقول له انزل في بركة سلوام يغتسل ومريض بيت حسدة دي للشفاء ومريض بيت حسدة اللي كان يجي ملاك ويحرك الماء ومش لاقي هو مكا... طريقة ينزل للمية لكي يشفى كانت المية هنا بترمز للشفاء وتحريك الملاك ليها رمز لأنه بيديها قوة للشفاء ولذلك في ماء اللقان الكاهن أو رئيس الكهنة بيحرك المية برشم الصليب فيها بيحركها بيديها قوة بإشارة الصليب عشان تكفي للشفاء للتطهير للنقاوة الناس اللي بيحضروا اللقان لازم يفهموا ايه الفوائد اللي فيها وايه الميه المية دي لأن عمل الروح بيكون فيها ولأنها ترمز للنقاوة بصينا لقينا أيام يوحنا المعمدان بينزلوا إلى مياه الأردن لكي يغتسلوا من خطاياهم بالتوبة في المسيحية بينزل للمعمودية لكي يغتسل من خطاياه أيضا بس يضيع الإنسان العتيق خالص ويقوم انسان جديد على صوره الله ومثاله الميه دي ليها عمل ولذلك وجدنا معلمنا بطرس الرسول في بطرس الاولى ايه 3 من 19 ل 21 بيقول الفلك الذي خلص فيه ثماني انفس بالماء لان الماء هنا رمز للحياه ورمز للمعموديه وايضا الماء بتاع البحر الأحمر كان رمز للمعمودية زي ما ورد في كورنثوس الأولى عشرة قال إنهم اعتمدوا لموسى في مياه البحر الأحمر والعجيب أيضا إن كانت تقودهم سحابة والسحابة عبارة عن مية بس مية موجودة فوق فكانت مية من تحت في البحر الأحمر ومية في سحابة من فوق وظلوا مظللين بالسحابة أي مظللين بهذا الماء الذي يرمز للروح حاجة عجيبة في حكاية ربنا دي ماء يرمز للتطهير بغسل الأرجل طب ليه بغسل الأرجل؟ لأن رجلين الإنسان هي الجزء اللي بيمشي على هذه الأرض المادية زي ما قالت عذراء النشيد غسلت رجلي فكيف اوسخهما الانسان بيغسل رجليه بياخد الطهاره لكن طول ما هو ماشي على الارض بياخد من تراب الارض وماديه الارض فلازم يغسل رجليه مره تانية من الناحيه الرمزيه من الناحيه الرمزيه الحكايه مش مجرد ميه ده الماء والروح الصلاح الليتورجية الصلاح الطقسية بيعطي عمل الروح في الماء مش مجرد ماء عادي ما انتوا عندكم مياه في الحنفية وفي السهريك لكن ده ماء ماء وروح الروح القدس بيعمل في الماء بالصلاة واحد يجي يقول ايه يعني معمودية دي واحد بيغتسل بالمية لا يا حبيبي ده يغتسل بالمية لو كان ماء فقط لكن هنا الماء والروح بيغتسل بعمل الروح القدس فيه والمعمودية دي حاجة تاني ايه الحاجة التانية دي اللطيف ان السيد المسيح في صلبه طعن في جنبه لما طعن في جنبه خرج منه دم وماء يعني ايه دم وماء معلمنا يوحنا الرسول يقول الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة الآب والكلمة أو اللوجوس والروح القدس وهؤلاء الثلاثة هم واحد والذين يشهدون على الأرض ثلاثة الماء والروح والدم هؤلاء الثلاثة في الواحد في كرونسوس الأولى خمسة ثمانية يعني إيه الماء والروح والدم يعني إيه يعني أنت بتنال الخلاص بالدم بدون سفك دم لا تحدث المغفرة فالخلاص بالدم لكن هذا الخلاص الذي تم بدم المسيح بتناله بإيه بتناله بالماء في المعمودية لكن الماء والروح يبقى الدم والماء والروح زي ما في يوحنا الأولى خمسة ثمانية الخلاص الذي تممه المسيح بالدم تناله أنت بالماء والروح عشان كده خرج من السيد المسيح ماء ودم ودلوا على حياته من ناحية الروح أيضا ولهذا الدم اللي بتتناوله في سر الإفخارستية بيخلطه الكاهن بالماء مزجه من خمر وماء دم وماء عشان الدم بتاع الخلاص بتناله بالماء بتناله بغسيل الماء في التوبة وبتناله بغسيل الميلاد الثاني في المعمودية أدي الدم والماء والروح وبتناله الدم والماء في سر الإفخارستية وهذا الخلاص نالوه في عبور البحر الأحمر برضه خرجوا من عبودية فرعون لكي يكونوا تحت قيادة الله وتحت السحابة التي تظللهم ما دام الماء يرمز للروح فالرسل الذين كانوا يحملون الروح وينقلون الروح للناس شبهوا بالأنهار التي تحمل الماء العذب لذلك في المزمور بيقول رفعت الأنهار يا رب رفعت الأنهار صوتها من صوت مياه كثيرة عجيبة هي أهوال البحر الماء العذب يرمز للرسل اللي هم الأنهار الروحية اللي بتحمل الماء طب وصوت مياه كثيرة ده الماء المالح اللي بيقول عجيبة هي أهوال البحر هذه الأنهار المقدسة اللي هي الرسل رفعت صوتا إلى الله رفعت الأنهار صوتها يا رب انقذنا من المياه الكثيرة يبقى المياه المالحة شيء والمياه العذبة شيء آخر لذلك حسنا قيل في سفر التكوين وفصل الله بين مياه ومياه الماء أيضا يستخدم للبركة في الكنيسة بيترش الماء على الناس بياخدوا ماء من اللقان بيرش عليهم ماء للبركة في جناز اللي بعد أحد الشعانين على طول وده يذكرنا بآية لطيفة جدا في حزقيال 36 بيقول ايه ارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم شو بيقول ايه بيقول وارش عليكم ماء طاهرا فتطهرون من كل نجاساتكم ومن كل اصنامكم اطهركم واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديدا في داخلكم الماء ده بركة بركة مصلي عليه مش ماء عادي مش ماء عادي ده ماء مصلى عليه في يوم عيد الغطاس وفي يوم اللقان بنجيب النبوات اللي فيها المية وبنجيب المزامير اللي فيها المية كل دي علشان نشوف الماء الطاهر الذي يتطهر به الإنسان ولذلك كان هارون وأبناؤه يغتسلون بالماء قبل ان يدخلوا الى خيمه الاجتماع وقبل ان يقتربوا من المذبح المقدس ادي حكايه الميه اللي موجوده في الكتاب المقدس ماء للحياه ماء للتوبه ماء للنقاوه والتطهير ماء للبركه ماء لسر الافخارستيه ماء للمعموديه ماء للحياة يا ريت تحفظوا بركات المية دي كلها لو سألوكوا في يوم تجاوبوا عليه سواء غسيل للتوبة أو غسيل الخطايا الجدية خطية جدية زي ما حنانيا الدمشقي قال لشاول الطرسوسي لماذا تتوانى قم اعتمد واغسل خطاياك بالمية دي مجرد رمز لكن ليها مفعول غسل الخطايا زي ما قال بطرس يوم الخمسين توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لمغفرة الخطايا الإنسان بيغتسل من خطاياه وكما قيل في أفسس عن الكنيسة مطهرا إياها بغسل الماء بالكلمة دي حكاية المية والماء أيضا للشفاء زي ما قلنا الزيت ده اتكلمنا عليه برضه قلت لكم قبل ما اسافر برضه الزيت يرمز للروح القدس ولذلك المسحه المقدسه كان بيحل بها الروح القدس يعني مسح شاول ملكا فحل عليه الروح الرب وتنبأ مسح داود ملكا فحل عليه روح الرب كانت المسحة بتعطي حلول الروح الرب لذلك المسحة دي ما كانتش لكل حد وكانت تمسح الأماكن لكي تصير مقدسة للرب تمسح الذبائح تمسح الأواني المقدسة لتصير للرب ولذلك الزيت كان يرمز للروح القدس في فرق بين الكهرباء دي وهي بتدي نور والنور اللي بيجي من الشمعة لأن الشمعة النور اللي فيها بيجي منين؟ نار وزيت القنديل زيت ونار السرب زيت ونار الزيت يرمز للروح القدس والنار يرمز للروح القدس ودول مع بعض لكن الشمعة دي مع الكهرباء دي لا باين فيها زيت جايز نار ممكن العشر عذارى اللي ما كانش عندهم زيت الخمسة الجاهلات ما كانش عندهم زيت يعني ما كانش عندهم عمل للروح القدس فيهم لازم الواحد ياخد الروح كل ما تقدمه ليك الكنيسة بتقدمه ليك من أجل الروح تقول طيب مثلا أنت بتقول لي المية فيها الروح القدس طب أنا اعتمدت بالمية وخلصت من الموضوع ده وتطهرت بالمية في اللقان أو غيره طب بقية أيامي من التوبة أتطهر إزاي؟ تتطهر بالدموع وهي مية برضه الدموع دي عبارة عن إيه؟ عن مية لذلك المرأة الخاطئة التي سكبت على المسيح الطيب على رجليه وبللتهم بدموعها ومسحتهم شعر رأسها طيب ودموع لكن انا يعني امام ضميري دموعها كانت لها رائحه ازكى من رائحه الطيب واشتم سيد المسيح الطيب الذي في دموعها اكثر من الطيب الذي في قاروره سكبته على رجليه طيب اللي هو دموع بيغتسل به الانسان وبيتطهر طب والزيت الزيت بنستخدمه للإنارة في الشموع في المصابيح في السرج زيت نابع من الروح القدس ولذلك لما بيجي الإنسان بيدهن بزيت الميرون بيحل الروح القدس فيه لأن الزيت بيرمز للروح القدس وبيأخذ الاستنارة الداخلية بالروح القدس عشان كده في عبرانيين ستة بيقول لأن الذين استنيروا مرة يعني اللي أخذوا الروح القدس وادهنوا بالميرون المقدس إلى آخره لا يمكن تجديدهم للتوبة مرة أخرى إذا سقطوا يعني ما نقدرش لا نتهنهم بالميرون ولا ننزلهم في المعمودية وبعدين يجي الرب في كلامه عن الخاطئة أورشليم في حسقيال 16 يقول لها كنت مدوسة بدمك وأرأيتك وإذا زمنك زمن الحب فحممتك بالماء ودهنتك بالزيت حممتك بالماء يعني تطهرت بهذا الماء المقدس في المعمودية ومسحتك بالزيت أخذت سر الميرون المقدس أخذت الروح القدس في سر المسحة المقدسة كما إن الماء يعطي الروح وبالروح يعطى الإنسان الشفاء كمريض بيت حسدة كأبرص نعمان الأبرص أيام إليشع كذلك أيضا الزيت للشفاء أمريض أحد بينكم فليدعو خصوص الكنيسة ويدهنوه بالزيت ويصلوا عليه وصلاة الإيمان تشفي المريض الزيت ومارس التلاميذ هذه المسحة المقدسة للشفاء في آخر إنجيل ماري مرقس إصحاح الستاشر بيقول هذه الآيات تتبع المؤمنين يخرجون الشياطين باسم إلى آخره ويضعون أيديهم على الناس فيبرؤون ويتنوهم بالزيت مرقس ستة أسف مرقس ستة 12 13 بيقول فخرجوا وصاروا يكرزون أن يتوبوا وأخرجوا شياطين كثيرة ودهنوا بزيت مرضى كثيرين فشفوهم الزيت يرمز للروح واحنا دايما في سر الميرون بالذات بنستخدم زيت الزيتون النقي وفي المسحة المقدسة اللي ربنا أمر بيها في سفر الخروج إصحاح 30 من زيت الزيتون النقي ولذلك أصبحت شجرة الزيتون ترمز للمؤمن وترمز للكنيسة كلها فداود النبي يقول أما أنا فمثل شجرة زيتون خضراء في بيت أبي ليه مثل شجرة زيتون خضراء لأن شجرة الزيتون مليانة بالزيت يعني مليانة بالروح القدس ولذلك يقول بنوك مثل غصون الزيتون الجدد حول مائدتك وفي سفر زكريا النبي يتكلم عن الزيتونتين اللي هم زيتونة رمز للشعب في العهد القديم وزيتونة رمز للشعب في العهد الجديد هذا هو الزيت اللي تشبهت به الكنيسة ولذلك جميل جدا ان السيد المسيح كان يذهب كثيرا الى جبل الزيتون لان جبل الزيتون ده يوري غصون الزيتون الجدد المملوءه بالزيت المملوءه بالروح القدس فكان في جبل الزيتون بيشوف الكنيسة في عهدها الجديد اللي هي الكنيسة موجودة بالزيت ممسوحة بالزيت حتى عندما صعد صعد من عند جبل الزيتون من الكنيسة الجديدة المدهونة بالزيت اللي الزيت اللي فيها يرمز لعمل الروح القدس والزيت أيضا بيرمز للإنارة زي ما بنقول المعمودية فيها استنارة الزيت فيه إنارة برضو واللي بياخده بياخد فيه الاستنارة يبقى فاضل حد الزعف الاحتفال بالمسيح كملك بأغصان الزعف عايز أقول لكم حاجات بسيطة في الزعف وأغصان الزيتون أول حاجة إن إحنا الزعف اللي بناخده بناخد قلب النخلة قلبها الأبيض النقي زي ما ربنا بيقول اعطيني قلبك عشان كده حتى بياعين الزعف بيقولوا قلبك يا مسيح لان هو ده قلب النخله فدي تذكرنا بقلوبنا اللي المفروض تكون بيضاء وجديده القلب ده هو عباره عن حاجه جديده جايه في النخله فيبقى ابيض وجديد وقلب قلب وابيض وجديد كمان هذا القلب اللي بيخرج من النخله قلب طري بتستطيع تشكله زي ما انت عايز بتعمل منه صليب بتعمل منه قربانه بتعمل منه زي ما تعمل سهل التشكيل زي العجينه اللي في يد الفخاري بيشكلها على كيفه قلب بيستسلم للي بيشتغل بيه يقول له انا في ايديك شكلني كما تريد فيبقى بناخد قلب النخلة بناخد قلب أبيض بناخد قلب جديد بناخد قلب سهل التشكيل تصنع به ما تشاء وكتير ما بنعمله على هيئة صليب ودي ليها دلالتها أيضا كمان النخلة اللي بناخد منها الزعف دي كانت رمز للأبرار ولذلك في المزمور يقول الصديق كالنخلة يزهو النخلة مشهورة بعلوها فكذلك ال- الأبرار يتميزون بعلوهم وبدوام نموها كل مرة النخلة بتطلع لفوق شوية اللي بيقلموا النخل بيقدروا يعرفوا ازاي كل مرة بيقطعوا الحوف اللي فيها دي وي- وتبان حتة زايدة زايدة زايدة كده ومتجهة باستمرار إلى فوق إلى السماء بتنمو باستمرار ومتجهة باستمرار إلى فوق وباستمرار تعلو وتعطينا فكرة عن عن حياة النمو الروحي وعن الاتجاه باستمرار إلى فوق وكون إنها عالية جدا محافظة نفسها يدل على إن لها جذور عميقة جدا في الأرض ماسكاها تشبه المؤمن اللي جذوره عميقة في الأرض في الحياة الروحية ولذلك النخلة جايز تكون رفيعة وطالعة لفوق وعلو كتير والرياح تهزها ماسكة نفسها عمري ما شفت نخلة الرياح تهزها آه، تقع أبدا نخلة كده قوية شديدة ماسكة نفسها مهما كان تحتمل الارتفاع تحتمل الرياح النخلة أيضا تمثل حياة ال- النسك والزهد اتنين في الصحراء يحتملوا الجوع والعطش والتعب والرمل والحر الجمل والنخلة هما الاتنين لذلك الجمل يقدر يصوم شهور يصوم والنخلة ساعات تكون مرمية في الصحراء ويمكن ولا أحد بيعتني بيها ومع ذلك بتأخذ غذائها من, من الأعماق من الداخل من الجذور الممتدة إلى العمق وتحتمل النسك وتحتمل الحر وتحتمل عدم وجود غذاء هذه الناسكة العظيمة التي توجد في الصحراء كانت طعاما ايضا للنساك والزهاد والسواح زي ابو نفر السائح وانبابولا السائح انبابولا كان نخله في الصحراء وبيتغذى على نخله تشابهه في المظهر وفي الجوهر ترضى بالقليل النخله شجره مثمره وتعطي ثمرا حلو المذاق اللي هو البلح والعجيب ان البلح اللي بتعطيه النخله فيه طاقه حراريه قويه لذلك الناس اللي مش عايزين يسمنوا بلاش ياكلوا بلح فيها حديد وفيها سكر وفيها طاقه انرجي جامده كذلك المؤمن فيه غذاء للناس كل من يلتصق به يذوق حلاوته ويذوق القوة وال- والطاقة اللي موجودة فيه دي نخل مغذية البلحة اللي فيها مغذي وبيعطي طاقة وأيضا يمكن حفظه بلا تلف مدة طويلة مش في ناس في غير موسم البلح بياكلوا عجوة مثلا أو بلح آه، محفوظ أو مجفف او او مشوي تلاقي بتوع اسوان يمكن من الصعيد تاني بيقدروا البلح ده ي- يشووه وي ما اعرفش ايه يحمر مش يحمروه ي- يشوي يسخنوه آم، ايضا النخله كثيره المنافع ما فيش حاجه فيها الا وتنفع ازاي البلح بتاعها بينفع كغذاء والزعف بتاعها بينفع ده أنبا بولا كان عامل له آه، ملابس من الزعف والليف بتاعها بينفع بيعملوا منه حبال والأحفة بتاعتها اللي هي لما بيقطعوا آه، الجريد الحته التحتانيه من الجريد دي بينفع وقود والجريد بيسقفوا بيه بعض آه، في بلاد الريف بيعملوا منه وجذوعها ايضا تنفع للسقوف وساعات كانوا يعملوا منها خشب وممكن يستخدموها حتى نفس جذع النخلة ده كانوا ساعات يقطعوه ويجوفوه من جوه وكانوا يدفنوا فيه الناس بعض قديسين كانوا بيلاقوهم جذع النخلة مجوف ومحطوط من جوه ومتغطي بغطا تاني يعني كل ما فيها مفيد مفيدة للأكل مفيدة لللبس مفيدة لعمل الحبال بالليف اللي فيه مفيدة ب... بيستخدموها في السقوف مفيدة حتى في المدافن ما فيش حاجة فيها إلا مفيدة الصديق كالنخل يسهو كل ما فيه فوائد حتى النخلة يقول لك تضربها بالطوبة من بعيد تنزل لك ثمر كويس تعطي فكرة عن الإحسان إلى المسيئين إليكم هي النخلة تقول له من غير ما أنت تخبطني بطوبة وأنزل لك بل أنا هنزله لك لوحدك بس صبرك على نفسك وأنا أعطيك دون أن تطلب حتى لو طلبته بالعافية أديك برد آدي ساعة في النخل يا ريت واحنا بنشوف الزعف في يوم حد الزعف نكون شايفين الفوائد الكبيرة دي والتأملات الروحية الموجودة في النخلة وفي الزعف بتاعها استقبلوا المسيح يوم أحد الشعانين بسعف نخل وبأغصان الزيتون والزيتون يرمز إلى السلام اللي لينا مع الله لما نستقبله كملك في يوم أحد الشعانين ويذكرنا بزيت الزيتون اللي في المسحة أرجو لكم عيدا طيبا وتفضل صلي